السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أحبتنا في الله أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان لعلنا نتواصل معا حول الدعائم التي تعمل على بناء الإيمان في القلب ثم نضيف إلى ذلك العوامل التي تعمل على فساد الإيمان في القلب أو تعمل على فساد البناء الإيماني في القلب لا شك أن الإيمان هو بناء هذا البناء موجود في القلب مبني في القلب هذا البناء على كل درجاته هذا البناء يقام بعدة دعائم هذا البناء يقام بطاعة الله عز وجل هذا البناء يقام بحب الرسول واتباعه هذا البناء يقام بحب الدين هذا البناء يقام بالدعوة إلى الله هذا البناء يقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا البناء يقام بالعلم هذا البناء يقام بالنوافل التي يؤديها العبد لله تبارك وتعالى إذا هناك دعائم كثيرة عددنا 14 دعامة منها وذكرناها مفصلة ولعلنا شرحنا كثيرا من هذه النقاط التي ذكرت على حضراتكم ثم بعد ذلك هناك عوامل فساد لهذا البناء عوامل الفساد احنا كتير قوي بنشترك في كثير منها يعني عوامل الفساد احنا بنشترك في كتير قوي منها فمنها مثلا الفسق والفسق دي مسألة احنا وضحنا شوية فيها لانها مهمة جدا ناخد بالنا الفسق معناه الخروج او ارادة الخروج انك انت يبقى عاوز تخرج على امر الله سبحانه وتعالى انك انت يبقى مش عاوز تنفذ امر الله سبحانه وتعالى دي مشكلة كبيرة ده اسمه فسق عرفنا الفسق ده حاجة كده غير النفاق حاجة غير الإيمان حاجة مختلفة موضوع مختلف تمام لكنه مرض خطير جدا على القلب إذا جه بيضر جدا بالقلب ضرر بالغ ده بالنسبة لمسألة الفسق قلنا بقى في حاجات الفسق ده له صور متعددة ساعات تيجي صورة الفسق في السخرية والاستهزاء انك تسخر بالناس انك تستهزئ بالناس ساعات تيجي صورة الفسق دي في السب انك تسب حد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول سباب المسلم فسوق او قتاله كفر ساعات الفسق ده بيضر بالشخص نفسه اللي هو الفاسق وبيضر باللي بيتعامل معاهم مع الناس حتى اللي بيتعامل معاهم ان هو بيحطهم في في مواقف بتبقى مش منضبطة زي ما شفنا من قصة الوليد ابن عقبة ابن المعيط ولعلنا ذكرنا كل ذلك النهاردة بقول حاجة تاني بضيف حاجة تاني من اهم العوامل التي تؤدي الى فساد البناء الايماني هي القطيعة القطيعة دي حاجة آآ آآ حاجة يعني بتؤدي بيك إلى فساد بناء كامل عندك القطيعة دي قد تكون قطيعة الرحم قد تكون قطيعة الجار قد تكون قطيعة الصديق قد تكون قطيعة أهل الإيمان قد تكون قطيعة أهل المساجد يعني القطيعة دي لها يعني طرق مختلفة وكثيرة جدا احنا قلنا ان الاصل الاصل في الايمان ان تكون له روابط من هذه الروابط روابط الاخوة الاصل في الايمان كده انما المؤمنون اخوة يبقى ما فيش ايمان من غير اخوة وما فيش اخوة من غير ايمان فلو افترضنا مثلا ان واحد اخوة الايمان اللي عندك هي في علاقتك باهل المسجد فلو انت عملت قطيعة مع حد في اهل المسجد فعملت خصومة عملت زعل عملت كذا هذه الخصومة وهذه القطيعة تؤدي الى فساد البناء الايماني لو انت بينك وبين جارك قطيعة هذه القطيعة تؤدي الى فساد البناء الايماني لو انت بينك وبين اهلك قطيعة هذه القطيعة تؤدي الى فساد البناء الايماني لو انت بينك وبين زوجتك قطيعة هذه القطيعة تؤدي الى فساد البناء الايماني لو انت بينك وبين ولادك قطيعة هذه القطيعة تؤدي الى فساد البناء الايماني يبقى مسألة القطيعة مش مش المقصود بها قطيعة صلة الارحام وبس لا ده المقصود بها عدة حاجات مقصود بها ان انت ممكن تقطع صديقك ممكن تقطع صاحبك ممكن تقطع حاجات كتير انت ممكن تقطعها من خلال القطيعة اللي هي بتؤدي الى فساد البناء الايماني خلينا نقول يعني القطيعة دي اسبابها ايه يعني انت انت لما بتقطع بتقطع مثلا اخوك بتقطع اختك بتقطع جارك بتقطع ابوك امك صلة ارحامك قرايبك بتقطع اصحابك في المسجد اصحابك في العمل اصحابك في التعليم انت بتقطع الناس دي ليه هناك عدة اسباب هذه الأسباب تؤدي إلى القطيعة الأسباب اللي بتؤدي إلى القطيعة ممكن تكون أسباب مش واضحة يعني ممكن أنت ما تاخدش بالك منها ممكن الأسباب دي تبقى حاجة مش واضحة مش باينة مش ظاهرة فأنت مش قادر إنك أنت تقول فيها إيه أو أو تنفذ عليها إزاي زي إيه مثلا زي مثلا الجهل بالدين ان الانسان يبقى عنده جهل بالدين الجهل بالدين ده حاجة يعني اخطر مما يتصور انسان الجهل بالدين حاجة خطيرة جدا ان انت يبقى عندك جهل بالدين فيعني ايه جهل بالدين يعني واحد مش عارف آه، آه، آه، قيمة الصلة قيمة صلة الارحام فيقطع الارحام واحد مش عارف قيمة بر الوالدين فيعق والديه واحد مش عارف قيمة الاخوة الايمانية وقد ايه انه بياخد اجر على هذه الاخوه الايمانيه وقد ايه ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنه وبيقف الى جواره بسبب الى جنبه يعني بسبب ان هو في علاقات بينه وبين اخوه المسلم ولذلك النبي لما يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربه من كربات يوم القيامه فقد ايه هو مش قادر يتخيل قد ايه الاجر اللي انت بتاخده لما فعلا تساند اخوك المسلم لما تقف جنبه لما تفك كربة من كرباته لما انت تتعاون معاه لما وما انتش عارف قد ايه ربنا امر قال قال كده قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فالجهل بالدين بيوصلنا للقطيعه خليك ما انتش عارف تاخد بالك ان انت لما تتحرك انك انت لو لو ماشي في الطريق حتى وبعدين لقيت واحد اه مثلا ب راجل عايز يركب اتوبيس او يركب عربيه او يركب حاجه ومعاه حتى اه شنطه ولا حاجه هو مش قادر يشيلها او مش قادر ي- ينقلها او مش قادر يحولها او كده فانت بس كونك انك تقف وانك انت تشيلها وتساعده و- و- وتحمله على دبته قد ايه انت ليك فيها من الاجر كتير جدا آه، الناس برضو ممكن واحد مبقاش واخد باله ان ممكن يبقى قائد آه، سيارة و- والحكاية دي ممكن يستفيد منها اخواننا اللي بيمشوا على الطرق السريعة كتير واخواننا اللي هم اصحاب الميكروباصات والاتوبيسات والباصات والحاجات دي م- يقدروا يستفيدوا من من- من النقطة دي كتير جدا انك انت لو ماشي في طريق سريع وبعدين اكتشفت ان في منتصف الطريق حجر او في منتصف الطريق غصن شوك او حاجة او شجرة واقعة او اي حاجة قد تؤذي بالناس المارة على هذا الطريق انت ما عندكش فكرة قد ايه انك انت لو وقفت وقد ايه انك انت لو ركنت عربيتك ونزلت وحاولت تنتظر الطريق يهدى وبعدين قمت شايل هذا الاذى من هذا الطريق قد ايه انت ما عندكش فكرة ان اماطة الاذى عن الطريق هذه من الايمان وهذه من شعب الايمان وهذه من الدعائم التي آه، تدعو الى بناء الايمان وانا برضو بقول انا سبت حاجات كتير قوي في دعائم الايمان انا ذكرت 14 نقطة من دعائم الايمان لكن الحقيقة دعائم الايمان هي اكتر من آه، 79 دعامة يعني فانا مش هقول كل دعامات الايمان بس احنا احنا احنا قلنا مقيدين بعدد حلقات معين وهم 30 حلقة لهذا البرنامج عشان كده انا حاولت ان انا يعني انوع فيه واجيب آه، اشهر الحاجات اللي احنا ممكن نقع فيها لكن ما زال هناك حاجات في دعائم الايمان آه، خاطئه علينا بس يمكن احتياجنا ليها آه، عايز آه، درجه آه، متطوره يعني اكثر تطور شويه ايمانيا ان احنا نبقى افضل ايمانيا من هذا الوضع او من هذا الشأن يبقى انا عندي سبب القطيعة اللي بتحصل بين الناس هو الجهل الجهل بالدين ان هو مش قادر يفهم آه، قد ايه الاجر الانسان بيتحصل عليه فلو انت زي ما انا بقول لو انت في طريق من الطرق وبعدين وجدت حجر ولا وجدت شوك ولا وجدت حاجة وبعدين انت حبيت انك تشيل تزيل هذا الاذى فازالة هذا الاذى عن الطريق واماطة هذا الاذى عن الطريق له من الله الاجر الكبير جدا آه، واحد دخل الجنة في آه، عزق شوك يعني في في في في فرع شوك نازل من شجره وهو والناس بتمر فيها فبتخبط فيها فممكن يعور حد ممكن يضيع عين حد ممكن إن واحد يكون نظره ضعيف فما ياخدش باله فيتعور فراجل راح قطع هذا ال- ال- ال- ال- الفرع فرع الشجره وحتى يميت الاذى عن الطريق فادخله الله الجنه بهذا السبيل. امراه تدخل النار في هره حبستها آه، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. رجل دخل الجنه في كلب آه، لما وجد الكلب آه، يعني عطشان وهو كان عطشان هو كمان فنزل شرب من البير وبعدين لما طلع فلقى الكلب بيلهث واتثرى من من شده الجوع يعمل ايه الراجل يروح واخد الخبز بتاعه زي الحذاء يعني بتاعه وينزل بيه يروح يملى ميه عشان خاطر ان هو ي- ي- ي- يسقي هذا الكلب فيشكر الله له اذا هناك حاجات كتير جدا بسبب القطيعه حتى القطيعه مع البهائم ولا القطيعه مع الحيوانات ولا القطيعه في الاعمال ولا القطيعه مع الناس ولا القطيعه مع الاهل ولا القطيعه مع البر ولا حاجات كتير قوي في القطيعه احنا مش بناخدش القطيعه على محمل واحد فهذه الامور جميعها آه، لعلها بتكون هي دي آه، سببها الجهل بالدين فعشان كده الناس بتعمل قطيعه فعشان كده ديك عامل من عوامل فساد البناء الايماني معنى القطيعه يعني معنى ايه القطيعه وان القطيعه ديت آه، سبب من الأسباب آه، التي تؤدي إلى فساد البناء الإيماني في القلب القطيعة قطيعة الهجر الهجر بين الناس آه، شوف ال ال ال من أسباب القطيعة بقى يعني احنا ليه بنقطع بعض آه، او ليه احنا ما بنوصلش بعض طبعا اسباب كتير جدا بس خلينا اختار لكم اهم الاسباب قلنا اهم الاسباب الجهل من أسباب القطيعة التي تحدث بين الأخوة التي تحدث بين الأقارب التي تحدث بين آه، آه، الناس بعضهم البعض سوء المعاملة الزوجية إن الواحد يعامل زوجته بمعاملة سيئة جدا آه، إنه يسيء إلى زوجته إنه يهين زوجته فالكلام ده بيعمل مشاكل بين العائلات بعضها بعض الكلام ده بيوسع الفجوة فجوة الجفاء اللي موجودة الكلام ده بيعمل خلافات خلافات في داخل الأسرة الواحدة بين الأب وأبنائه ممكن يكون آه، سوء الأدب أو سوء المعاملة مع الزوجة آه، بشدة وبقوة آه، يخلي الأبناء ينقلبوا على الأب أو العكس لو الزوجة برضو عم- عملت الأب بزوجها يعني بمعاملة قاسية جدا ممكن تخلي الأبناء برضو ينقلبوا عقبا آه، على الأم فخلي بالكم سوء المعاملة سوء العلاقة احنا في بينا ارتباط في بين الزوج والزوجة ارتباط في ضوابط شرعية محطوطة آه، في أسس في قواعد لهذه العلاقة كل واحد يلتزم هذا الحد وكل واحد يلتزم هذه الأسس عشان ما آه، نسعاش لسوء علاقة عشان ما نعملش سوء علاقة زوجية لأن سوء علاقة زوجية أنت بتعمل مشاكل في عدة أطراف ساعات الابناء يبقوا بين الاب والام مش عارفين يعملوا ايه هل يراضوا اهل الاب ولا هل يراضوا اهل الام وهم في الاخر معذورين ليه لان ده جده وجدته ودي جده وجدته طب هو يعمل ايه طب يعني ايه الحل طب ده والده دي والدته طب هو يعمل ايه طب يتصرف ازاي يعني يرضي مين يقطع مين يوصل مين ما انت بتحطه في حيره انت وان من البر برضه من البر ان يعين الرجل ولده على بره يعني برضه من البر انك تعين ابنك انك انت ما تضغطش عليه ضغط شديد جدا تؤدي به بيه الى ان هو يعقك او يبقى فيه عقوق او يكرهك او يحصل كلام من هذا القبيل برضه لازم تاخد بالك من هذا من البر من البر انك تعمل كده فتاخد بالك لان ديت فساد بناء ايماني اصل هي المساله آه، مش بتبدا من حيث آه، آه، انتهى الاخرون لا ده ده كل واحد فينا عنده نقطه بدايه انا مثلا كاب يبقى انا عندي نقطه بدايه احطها في ابنائي في حسن المعامله الزوجيه انا مثلا كابن يبقى انا عندي نقطه بدايه في ان انا اعمل كده مع ابويا وامي آه، انا مثلا كزوج اعمل كده عندي نقطه بدايه ان انا اعمل كده مع الزوجه انت مثلا زوجه يبقى عندك نقطه البدايه انك تعملي كده مع الزوج وهكذا يبقى كل واحد فينا عنده نقطه بدايه ونقطه البدايه بتاعتك مش من حيث انتهى الاخرون لا خالص يعني مثلا آه، آه، ابويا مثلا ممكن يبقى بر ب- ب- بابوه وامه يعني فممكن ابويا ك- مثلا رجلا كان بارا جدا ممكن انا اطلع بعديه آه، ما اكملش نقطة النهاية اللي عنده واطلع انا عاصي لوالدي فدي ده, ده, ده شيء وارد وموجود طب لو العكس بقى لو الوالد هو اللي بيعوق الوالدين وانا طلعت بعد منه اطلع بعد منه اكمل المسيرة في العقوق ولا لا ما, ما, ما- ما ادورش في المسألة ديت لكن ان انا اوصل ان انا ابر الوالدين يبقى انا عايز اقول النظرية اللي انا بقول عليها في المسألة دي هي نظرية مختلفة عن النظريات المعروفة النظرية المعروفة تقول لك انك انت تبدأ حيث انتهى الاخرون لا انا ما بقولش كده انا بقول كل واحد فينا له نقطة بداية نقطة البداية دي بتبدأ بمجرد ما الانسان يصل الى حد البلوغ وتنتهي هذه النقطة نقطة البداية تفضل مستمرة معاه حتى يلفظ أنفسه الأخيرة يعني أنت في أي وقت عندك نقطة بداية أنا لو عندي خلاف الآن مع مع والدي أو مع والدتي آه، أنا أقدر دلوقتي أعمل نقطة بداية واصطلح لو عندي خلاف مع أهلي أنا عندي س- أعمل نقطة بداية واصطلح دلوقتي م- م- مفيش حاجة اسمها إن أنا آه، آه، أدي فرصة ولا أدي وقت ولا أطول في المدة ولا لا، مفيش كلام من ده نقطة البداية والانطلاقة هي من عندي فخلي بالكم من الحكايه دي الحكايه دي مهمه جدا لازم ناخد بالنا ان ان الانسان لازم يركز تمام التركيز في ان ان هو ال- ال- القطيعة دي ب- ب- من أهم العوامل التي تؤدي إلى فساد البناء الإيماني عايز أقول إن هي بتؤدي إلى فساد البناء الإيماني مضاف إلى ذلك الأسباب التي أدت إلى القطيعة إيه هي الجهل إيه هي سوء العلاقة الزوجية يا أخوانا سوء العلاقة الزوجية دي حاجة هي اللي عملت القطيعة في الدنيا دي كلها هي اللي فسدت كل العلاقات القائمة في الدنيا دي كلها هي اللي فسدت العلاقات بين الابن وبين أبوه هي اللي فسدت العلاقات بين الابن وأمه هي اللي فسدت العلاقات بين بين الرجل وبين أهل أبوه وبين الرجل وبين أهل أمه يا جماعة دي منشأها سوء العلاقة الزوجية عشان كده كان مهم قوي واحد يذكر نفسه ويذكر الناس جميعا بأن مسألة العلاقة الزوجية هي علاقة مقدسة هي رباط وثيق هي ميثاق غليظ بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى لازم الإنسان يحترم هذا الميثاق لازم الإنسان يحترم هذه العلاقة لابد بأي صورة من الصور إذا أنت آه، هذه العلاقة وصل بك الحد إلى عدم احترامها وعدم تقديسها وعدم أداء حقوقها لك في أي وقت أن تقطع هذه العلاقة فللرجل كما قال الفقهاء أن يطلق امرأته بسبب وبدون سبب يعني إذا الواحد لقى نفسه خلاص هو شايف انه مش قادر يتواصل او شايف ان الموضوع ده خلاص اصبح مغلق بالنسبة له له ان يطلق زوجته المرأة كذلك اذا وجدت على هذا الامر لها ان تطلب الطلاق ولا, ولا ادعو الرجل الذي يعني اذا امرأته خلاص شايفه ان ان هو راجل مقصر راجل ذا ظروف كذا كذا خلاص هو تريد ان تطلق منه لا ينبغي له ان يتركها تذهب الى المحاكم وتروح هنا وتعمل وتسوي وتشكو ما تشكو تعالى لا خلاص هو ينهي هذا النزاع سريعا وده كان الافضل عشان خاطر ما نوسعش سوء سوء العلاقه الزوجيه القائمه فيما بيننا. آه، يا جماعه في حاجه برضو اساسيه في العلاقه الزوجيه تعمل سوء في العلاقه الزوجيه اللي هو ايه؟ اللي هو نفقه الزوج على الزوجه دي مهمه قوي لازم ناخد بالنا. الاصل ان الزوج ينفق على زوجته. الاصل هذا لكن لو اتعكست الحكايه والزوجه ساعدت الزوج بقى في التجاره وبدات تعمل دخل في البيت وبدا الموضوع يختلف في هذا الكلام دي علامه من علامات الساعه. إ- إ- ان ان من اقتراب الساعه كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان تعين المراه زوجها على التجاره ان هي تقعد تعينه على التجاره فتشتغل معاه فتتحرك فتخرج المراه للعمل فيحصل نوع من انواع اعتماد الرجل على النفقه على زوجته اعتماد الرجل على ايه على الزوجه في النفقه ان يعتمد عليها شويه فيبدا الموضوع إيه، الحبل إيه، بيبدأ ينفلت منه ال- ال- التركيز يبدأ ينفلت منه المرأة يبقى لها خروج بعدين المرأة يبقى لها كلمة بعدين المرأة يبقى مش ده ده مش معنى كلامي يعني المرأة ما تبقاش لها كلمة وما تبقاش لها لا لا لا خالص ما اقصدش دي خالص لكن انا بقصد ان الجانب المادي الذي هو عصب الحياة في هذا الزمان ينبغي ان يكون المسؤول عنه ابتداء هو الرجل ال- المسؤول عنه انتهاء هو الرجل يبقى من البداية للنهاية هو الرجل عشان ما نعملش هذه الشقاق الكبير وال وال وال والواسع لكن ده مش معناه ان كل الناس مش كويسه ولا كل الستات اللي بتشتغل او كل الستات بتعمل دخل دول الناس مش مش كويسين لا لا خالص مش كده ابدا لا في ناس كتير ممتازه وفي ناس محترمه وفي ناس بتعين في البيت وبتساعد على البيت وفي ناس بينها وبين ازواجها حب وبينهم وبين بعضهم احترام وادب وذوق وظرف وحاجات من دي ده كلام ثابت ما, ما ما حدش يقدر يقول فيه لا اي حاجه من هذا المجال ولا من هذا النقاش على الاطلاق عشان كده انا بقول ان سوء العلاقه الزوجيه بتعمل كل هذه المشكلات هناك انا عندي آه، برضو آه، أسباب أخرى آه، من من ضمن الأسباب التي تدعو إلى الجهل اللي هي إيه البخل البخل إياكم الشح إن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على القطيعة فقطعوا خلي بالك من الأسباب تدعو للقطيعة البخل الشح انك انت مش عايز تدخل على اختك بحاجة على اخوك بحاجة انك انت عايز يعني تبقى كل حاجة لها مقابل وان يكون لا في حاجة يا جماعة اسمها حاجة معمولة ابتغاء مرضات الله انك بتتقرب الى الله بانك انت تنفق على والديك بتتقرب الى الله بالنفق على اخوانك بتتقرب الى الله بالنفق على اخوتك البنات بتتقرب الى الله بالنفق على جيرانك هذا تقرب الى الله هذا نوع من انواع التقرب الى الله سبحانه وتعالى احبتنا في الله كان هذا موضوع عن القطيعة والقطيعة هي اهم العوامل او احدى العوامل التي تؤدي الى فساد البناء آه، ال- بناء الايمان في القلب عشان كده انا بقول احنا عايزين نرجع بسرعة ندرس الموضوع ونفكر فيه مع بعض انا مش بقول ان ده موضوع منتهي ولا انا بدأته من الاول وانهيته للاخر لا خالص اطلاقا ده انا بقول انا بس فتحت الابواب وانا عايزكم تفكروا بقى فيما ذكرته لكم من كلام حتى القاكم في الحلقة القادمة اسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى